وسعد تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حب لسه باين عليا وله اخدي وعايش فيها وبشوق بيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها جنة وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون مكملين في وصف الحور العين وبناخد من خلالهم وصفات عملية للسعادة الزوجية وبناخد من خلالهم متعة نفسية وروحية مع أزواجنا في الجنة واحنا اتفقنا ان حضرتك هتبقي احلى مليون مرة من الحورية ومفيش غيرة في الجنة تعالوا نعيش شوية مع بعض الحوريات قبل ما نتكلم عن أوصافهم في القرآن وفي السنة في من الحوريات حورية اسمها العيناء العيناء دي من أجمل نساء أهل الجنة وهي للدعاء وللي ينشر الخير في الناس للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للي عايزين الخير يبقى في الغير للي بيفتحوا أبواب الخير للناس النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر اللي يفتح أبواب الخير ويقفل أبواب الشر تبقى ليه العيناء يوم القيامة في الجنة إن شاء الله في حورية بقى تانية حورية تانية واسمها على مسماها اسمها لعبة لعبة هذه بيقولوا ان الحوريات بيقعدوا يعني من شدة حسنها يعجبنا منها الحورية نفسها بتقعد تشوف لعبة دي فتقول يا انت لمين يا لعبة انت هتبقي من نصيب مين يا لعبة ان زوجك لو رآك لاجتهد في طاعة ربه تبارك وتعالى فتقول ويقولوا انها مكتوب كده على جبينها طبعا بقى بحاجة يعني مش ما تتوصفش في الجمال والحسن انها لكل من سعى في رضا الله تبارك وتعالى مكتوب على جبينها كده نحن لمن سعى في طاعة ربه تبارك وتعالى بيقولوا ان بعض الصالحين واحد اسمه عطاء السلمي كان قاعد مع واحد تاني من الصالحين اسمه مالك بن دينار فقال له يا أبا يحيى شوقنا يا أخي خلينا كده قلوبنا تروح للجنة و... ونبعد عن نكد الدنيا ده ومشاكل الدنيا يا أبا يحيى شوقنا قال في الجنة من نساء الجنة امرأة لو رآها أهل الجنة لذابوا من حسنهن ولو أن في الجنة موت لمات هؤلاء مات أهل الجنة من شدة حسن هذه الحورية من حوريات الجنة في ناس كده شافوا في رؤى واتذكرت لينا زي ما في كتاب وصف الجنة لابن أبي الدنيا ولابن كثير فيها القصص دي ناس شافت حوريات في المنام وكان ده سبب من اسباب ان هم يعني قطعوا نفسهم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى واحد كان قال انا هدفع مهر حورية قالوا له هتدفع المهر يعني ايه قال هختم 30 ختمة يا نهار ابيض 30 ختمة ده هتقرا القرآن كله 30 جزء 30 ختمة قال اه وبالفعل اجتهد جدا جدا جدا لغاية ما جاب 29 ختمة وسبحان الله جاء الختمة الأخيرة ووقف وبدل ما يجتهد ويخلصها فوقف في الختمة الثلاثين قال فرأيت في المنام حورية تقول لي أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عني حرام لأننا خلقنا لأزواج كثير الصيام كثير القيام قالت له بقى أنا أنا بتسمع فيا 30 ختمة بس وتيجي في الختمة الثلاثين وتقف أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عني حرام حرام عليك ده انت لو شفتني كنت طرت الى ربك طاعة وكنت طرت الى الجنة بقلبك وع- ونوم المحبين عني حرام لأن خلقنا لأزواج كثير الصيام كثير القيام مهر الحور العين هو ده تعالوا بقى نشوف أوصاف الحوريات في القرآن كنا خدنا وصفين لو فاكرين لازم نراجع خدنا في أول حاجة إن هم إيه إن هم أزواج مطهرة والصفة الثانية إن هم قاصرات الطرف لما ربنا قال فيهن قاصرات الطرف جاب الصفة الثالثة لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان يعني ما حدش مسهم ودي صفة العفة صفة العفة اللي بتنادي على بنات المسلمين وعلى شباب المسلمين انه يا ريت نبقى على حال يوسف ومريم يوسف اللي لما امرأة العزيز راودته قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ومريم اللي قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى عمل مقارنة ما بين نساء من أهل النار ونساء من أهل الجنة قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وعلى فكرة الخيانة هنا مش معناها الخيانة الزوجية الخيانة هنا معناها ان هم ما كانوش على دين هؤلاء الانبياء ما كانوش ماشيين في طاعة ربنا سبحانه وتعالى فاعتبرها القرآن خيانة أعظم من الخيانة الزوجية فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم مريم اللي قالت لم يمسسني بشر ومريم ابنة عمران شوفوا بقى قال فيها ايه التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين كانت عفيفة كانت اهم صفة فيها انها عفيفة لم يمسسني بشر انا بقول للبنات وبالذات مع انتشار الصحوبيات اجمل متعة هيحسها زوجك في المستقبل يوم ما هتكوني انت فعلا لم يمسسني بشر واصعب شيء بيعدي عليكم كازواج يا بنات ويا شباب لما تحس ان الماضي مأثر على الحاضر عشان كده بقول لكم صونوا نفسيكم واصبروا في الدنيا شويتين علشان بعد كده تبقى السعادة السعادة الحقيقية يوم ما تبقوا فعلا فعلا على هيئة يوسف ومريم الحورية بتعلمنا درس العفة درس العفاف اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا بيه واحنا عايزين ندعي بيه اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عايزين نقف مع صفة كمان من صفات الحوريات ونعيش مع الحورية في سحر الجنة ومع أسرار السعادة الزوجية تعالوا ننتقل لصفة أخرى بعد هذا الفاصل ونعيش فيها وبشوفنا فيها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها
أمجاد سلم لها قلبك
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة في درب النبي صحب وأشراف تقام قوموا إلى الدرب المضيء ونرقى في علا ونعانق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شباب نحيا ونرشف من شذاذ الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة في درب النبي صحب وأشراف تقام قوموا إلى الدرب المضيء ونرقى في علا
ونعانق العيش الهنيء نحيا ونرقى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ونعانق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شباب نحيا ونرشف من شذاذ
على سنتك نعيش
أمجاد سلم لها قلبك
ويعيش فيها وبشوق بلدينا وبليل ونهار رجعنا لكم ومع صفات الحوريات وصفة الرابعة من صفات الحوريات ربنا قال حور مقصورات في الخيام عايزين تفهموا المعنى ده في كتاب صفة الجنة لابن أبي الدنيا قال أحمد بن أبي الحواري إن ولي الله يعني أهل الجنة لا يشتهي الزوجة في الجنة فيقول أشتهي العيناء أشتهي العيناء عايز حور عين عايز زوجتي فيقال له إنهن حور عين ما تخافش زي ما أنت عايزها فيقال أريدها أشتهيها بيضاء فيقال له إنهن بيض مكنون فيقول أخشى أن يكون في وجهها كلف فيقال له كأنهن الياقوت والمرجان فيقول أخشى أن تكون خفيفة هو ده المعنى خايف تكون كل شوية غاوية تخرج وتسيب بيتها ومش مركزة في بيتها أرجع ألاقيها عند صاحبتها ولا بتتفسح في كذا ولا بتعمل شوبينج هنا ولا كذا ولا كذا وأنا عايزها تبقى مركزة في البيت أخشى أن تكون خفيف فيقال له حور مقصورات في الخيام فيقول نعم الزوجة نعم العيناء نعم العيناء هو كده لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك في الدنيا بزوجة فاهمة قوي يعني ايه واجبات الزوجية فاهمة ان ربنا سبحانه وتعالى امرها فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقرن من معنيين الوقار والاستقرار واحنا قلنا من متاع الجنة الاستقرار اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا والمرأة لما بيتها بيبقى مملكتها وبتبقى حاسة بالاستقرار الاسري بتبقى اهنى امرأة والرجل اللي بيجد في زوجته هذه المعاني اكيد بيبقى مستمتع بحياته لانه بيحس فعلا ان زوجته هي الزوجة الصالحة اللي هي خير متاع الدنيا من صفات الحوريات ربنا قال خيرات حسان وصفها بوصفين انها خيرات في الاخلاق يعني من افضل ما يكون في حسن الخلق وقال حسان من اجمل ما تكون في الصفة واحنا بقى لينا وصف مفصل في موضوع صفة الحوريات من الجانب الحسي زي ما وصفها القرآن وزي ما وصفتها السنة لكن تعالوا دلوقتي نقف وقفة مع خيرات ايوه احنا محتاجين نفعل الخير ننشر الخير ان انت تبقى من مفاتيح الخير ان انت تبقى ساعي في صنائع الخير مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يا مسلمين ويا مسلمات صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات لو خايف انه والعياذ بالله تفجأك مصيبة لو خايف من سوء خاتمة لو خايف مشكلة من المشاكل تصطدم بيها وتحطم حياتك لو خايف من المشاكل دي كلها النبي قال صلى الله عليه وسلم اعمل خير صنائع المعروف الصنائع دي يعني افعال الخير لما تكفل اليتيم لما تسعى على ارملة او مسكين لما تساعد في انه يبقى في بلدنا مشاريع خيرية وجمعيات خيرية عشان اطعام الغلابة زي بنك الطعام وزي وزي وزي من المشاريع الكتيرة وتساهم فيها لما تساهم في مستشفى زي مستشفى الاورام لما تبقى بتفعل الخيرات علشان تقفل ابواب شر وتساعد غلابة ومساكين لما تبقى كده تبقى انت بجد الخير اللي تبقى زوجته الخيرات الحسان ولما انت تبقي كده تبقي اعلى واعظم وافضل من الحورية في الجنة عشان كده محتاجين وافعلوا الخير وافعلوا الخير زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا مين بقى الصفات الجميلة قوي وهنا وقفة مهمة قوي لروشتة السعادة الزوجية ربنا قال وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا الصفة دي أول حاجة قالوا إن كلمة فرش مرفوعة إنها كناية عن الحورية وإن العرب كانت تكني عن الزوجة بالفراش فربنا قال وفرش مرفوعة عشان بعد كده قال إنا أنشأناهن إنشاء فبعض أهل العلم قالوا ان كلمة الفراش هنا المقصود بها مش السرير وانما المقصود بها الزوجة وقال مرفوعة علشان يقول انها عالية القدر وقالوا مرفوعة بمعنى انها عالية في قلب زوجها من شدة حبها فيه عشان كده قال انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا لانه الحوريات دايما يبقوا كده اذا جامعها زوجها عادت مرة اخرى بكرا عشان كده ربنا قال ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ابن عباس قال شغلوا بذلك شغلوا بافتضاد الابكار عشان كده ربنا هنا قال على هذا المعنى ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكار عربا يعني عربا يعني عربية يعني لا عربا جمع عروب والعروب المتحببة الى زوجها اللي بتموت في جوزها اللي بتحبه لدرجة العشق هو كده بالظبط المتحببة الى زوجها عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نساؤكم من اهل الجنة اللي هتدخل الجنة من نساء الدنيا قال الودود اللي بتحب جوزها حب مفيش بعد كده الودود الولود العقود اللي قدمها قدم السعد على زوجها هنا بنتكلم على معنى جميل معنى الحب وبيوتنا هجرها الحب واحنا محتاجين نفهم ان الاسلام بيدعو الكلام ده اوعوا تفهموا ان مفيش حاجة اسمها حب في الاسلام امال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا سيدنا عمرو بن العاص من أحب الناس إليك النبي لم يخجل انه يقول عائشة ما قالش ساعتها اي حد حتى سيدنا عمرو نفسه كان فاهم انه لما هيقول له من احب الناس قال انا مشيت مع النبي شويتين ثلاثة فحسيت ان انا بقى ليا دلال على النبي صلى الله عليه وسلم فتشجعت كده ورحت قايل له من احب الناس اليك فقال عائشة قال لا من الرجال من الرجال قال ابوها فيعني لا هذا ولا ذاك فالفكرة انه النبي كان بيحب السيدة عائشة وصرح بالكلام ده ولما راجعته امهات المؤمنين وذهبت فاطمة رضي الله عنها تقول له انه ال- ازواجك عندهم بعض الغيرة من عائشة فقال اني رزقت حبها الحب مش بايديك القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فقصة القلوب دي مش بتاعتنا فالحب ده فعلا بيصنع المعجزات والحب الجميل الطاهر الحلو اللي ربنا راضي عنه في السماء الحب اللي ما بيغضبش ربنا سبحانه وتعالى شوفوا ربنا راضي والسرور والسعادة مالي بيها ربنا قلوب الزوج والزوجة يبقى البيت عامل ازاي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسابق السيدة عائشة شوفوا الحب ويجي في وقت من اوقات يلا تسابقيني الكلام ده احنا بنحس ان هو مش موجود وانه لا لا لا الاسلام ما بيقولش الكلام ده خالص ازاي يا جماعة النبي قال لها صلى الله عليه وسلم يلا يلا نتسابق قال فلما كنت خفيفة لما كنت لسه نحيفة شوية فسبقته ثم عاد بعد سنين وقال لها يلا نتسابق تاني فلما تسابق سبقها النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اتقلت بقى كنت اتخنت شوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوا الحب هذه بتلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يم- ممكن يمسك الكوب وتيجي السيدة عائشة تشرب فيروح جاي على المكان اللي شربت منه ويشرب منه صلى الله عليه وسلم ويداعبها وممكن يجي في وقت من الأوقات يقول لها أنا عارف إني لا أعرف رضاك من سخطك قالت كيف قال إذا سخطت قلت لا ولا ورب إبراهيم وإذا رضيت قلت لا ورب محمد قالت انما هجرت اسمك فقط بس انا مش قصدي حاجة يعني ساعة النرفزة ولا حاجة حب حب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ازواجه وبينه وبين السيدة عائشة الحب ده محتاجينه انه يدخل بيوتنا محتاجينه يرجع تاني لبيوتنا محتاجك ان انت تصرح بالمعاني دي لزوجتك وزوجتك تصرح لها بكده المرأة بيقولوا كده في الدراسات الحديثة بيقولوا المرأة قد تقبل الغريزة لتنال الحب اي امرأة في الدنيا بتحتاج هذا المعنى بخلاف الرجل الرجل زي ما كان نيتشه بيقول الرجل يتكلم عن الحب بالافعال اما المرأة فتتكلم عن الحب بالمشاعر افهم زوجتك محتاجة ايه وافهمي زوجك بيتصرف ازاي علشان خاطر يبقى في البيوت هذا الحب الجميل الحوريات تقعد تغني تغني للازواج في الجنة وتقول نحن الجوار الحسان خلقنا لازواج كرام شوف الحب والرومانسية وال- والمعاني الجميلة يا رب املى بيوتنا بالحب يا رب يا رب اجعل بيوتنا فعلا مودة ورحمة اجعل بيوتنا مليانة بالمعاني العالية دي الحورية علمتنا درس الحب الحورية علمتنا ان محتاجين المرأة العروب المتحببة الى زوجها ومحتاجين الرجل اللي بيعرف ازاي يدخل الى قلب زوجته بالمعاملة الحسنة والاسلوب الجميل والهدية وده الواجب العملي عايزك بعد الحلقة دي تجيب هدية جميلة لزوجتك وانت كمان مش مهم هي ايه لكن فعلوا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا الجنة مليانة حب وفي الدنيا وفي الدنيا محتاجين الحب يبقى سبيلنا للجنة يا رب يا رب نعيش في جنة في الدنيا وكمان جنة الآخرة ونعيش سحر الجنة ولسه لينا كلام مع الحوريات ولسه بنتعلم منهم ازاي السعادة تملى البيوت تعالوا مع حلقة جديدة من سحر الجنة ومع حوريات الجنة لما بفكر فيها بسرح في دارا بابا وياخدني شوقي ليها وافرح في دارا بابا واقول ديها مكان في قلبي وسعد خدني الدنيا